باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اقرب نعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا متى اصحاح 18 في عدد 21 حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له هل الى سبع مرات قال له يسوع لا اقول لك إلا سبع مرات لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة وإذ لم يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو وامراته واولاده وكل ما له ويوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فاوفيك الجميع فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار فأمسكه وأخذ يعنفه قائلا أوفي ما لي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى والقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما راى العبيد رفقاءه ما كان حزنوا جدا واتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فدعاه حينئذ سيده وقال له ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لانك طلبت الي اما افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين زي ما تعودنا في اه اجتماعات اللي بتبقى في ايام الصوم المقدس الصوم الكبير ان احنا بناخد يوم من ايام الاسابيع وبنجعله هو مسار او مجال التامل وبنخلي فيه اه الاسلوب اللي ابتدينا فيه من ست سنين ان انجيل القداس في ايام الصوم بيطرح علينا سؤال قد يكون السؤال بصيغة مباشرة وقد يكون بصيغة تلميح وقد تكون فقرة الإنجيل هي إجابة على هذا السؤال احنا السنة دي السنة رقم ستة خدنا اليوم السادس اللي هو يوم السبت ابتدينا الاثنين الثلاث الأربع خميس الجمعة ويوم السبت هو اليوم السادس في كل أسبوع فالنهارده التامل بتاعنا والجزء اللي انا قريته في انجيل معلمنا متى اصحاح 18 هو انجيل يوم السبت اللي جاي السبت الثالث او السبت من الاسبوع الثالث في الصوم. والسؤال المطروح علينا السؤال المطروح علينا هو سؤال واضح جدا سأله واحد من التلاميذ بطرس الرسول سأله للمسيح مباشرة ووجد إجابة ووجد شرحا ووجد تفسيرا يعني هو سؤال مش المسيح جاوبه بس ده جاوبه وبعد قدم له مثل شرح وبعد في الآخر قال له زي استنتاج نهائي على الإجابة على السؤال ده اللي بنقرا منه إصحاح رقم 18 واحبك كده حاجة خارج سياق التأمل بتاعنا الليلة دي إن في متى 18 عدد 18 الآية اللي بتقول كل ما تربطونه الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء ده عدد 18 18 اللي بيتكلم على سر الكهنوت اللي اتكلم عليه قبل كده وهي بطرس في متى 16 السؤال سؤال بسيط جدا وسؤال بحسب آه، الفكر اليهودي يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له الفكر اليهودي كان ي- بيقول أن المسامحة ثلاث مرات فقط مش ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في العمر يعني أنا أسامحك ثلاث مرات بس يعني مرة تحصل حصل منك موقف أسامح بعد كده مرة تانية أسامح ومرة تالتة وخلصت القصة على كده أما إجابة المسيح فكانت إجابة آه، أولا غير متوقعة لكنها الإجابة اللي بتكشف طبيعة أو شكل أو حياة المسيحية فأجاب كده إجابة جميلة قال له لا أقول لك إلى سبع مرات زودهم كانوا ثلاثة في الفكر اليهودي زودهم سبعة وكان ممكن المسيح يقف عند كده ويبقى اسمه إيه زودهم بالضعف لكن كمل وقال بل إلى سبعين مرة سبع مرات وطبعا في إجابة المسيح في الأصل بتاعها مش بتاعة العمر كله دي بتاعة كل يوم كأنها تكرار لكل يوم طبعا سبعة سبعين دي يعني كم مرة 490 مرة قسمهم كده على الأيام اليوم الواحد ده تبقى كل دقيقة بقى ولا كل نص ساعة ولا كل ربع ساعة لكن كانت الإجابة مذهلة لأن هذه يا إخوتي تكشف طبيعة المسيحية طبيعة المسيحية كده وده اللي خلى المسيح يروح على طول مجاوب ويبتدي يقول له لذلك يشبه ملكوت السماوات أرجوك تاخد بالك من السؤال للإجابة للسماء بطرس سأل سؤال المسيح أجب إجابة وبعد كده ربط الإجابة بالسماء فيبقى ده سؤال حياة حياتي للإنسان سؤال مهم سؤال بيوصل الإنسان للسماء فالمسيحية ليست مجرد شعارات ولا حتى آيات بس أو كلمات المسيحية وصية ومعاشة والوصية المعاشة لها هدف نهائي هو حياة السماء واحد فيكم يسأل قال طب اشمعنى سبعة هو الأول سأل ثلاث مرات وبعدين المسيح جاوب قال له مش هقول لك سبعة هقول لك سبعة في سبعين رقم سبعة في الفكر اليهودي يرمز للوفرة الكسرة وابتدى السؤال لما بيقول له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له كلمة أخي هنا ليس المقصود بها القرابة الجسدية المقصود بها القرابة الإنسانية فكل إنسان هو أخ لك في الإنسانية عشان كده مش المقصود بيها الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الزوجة أو الابن أو الابنة المقصود بيها كل إنسان في الإنسانية كل إنسان دون النظر للاختلافات اللي ممكن تبقى موجودة بين واحد والتاني اختلافات اللغة اللون الجنس الاعتقاد أو الدين آه، العرق آه، اي اختلاف يكون موجود اغفر لاخي ده ازاي فبيقرر المسيح السبعه في سبعين مره ويبتدي يكشف له ان الغفران المسيحي لا يعرف العدد الغفران المسيحي لا يعرف العدد وبعدين يبتدي المسيح يقول له عشان يوضح له الاجابه بقى يقول له على مثل مهم جدا مثل ودايما الامثال للشرح المثل بسيط جدا انه واحد كان عليه عشرة آلاف وزنة واحد تاني كان عليه مئة دينار الوزنة دي اللي هي أعلى عملة يعني الوزنة العشر تلاف وزنة بيساووا حوالي ستة آلاف دينار والآخر عليه مئة دينار خدوا بالكم الفرق يعني النسبة كده واحد لستمية طيب راح الراجل اللي عنده اللي عليه العشرة آلاف وزنة عليه مديون راح لسيده وقال له كده آه أنا ما عنديش قال طب خلاص العقاب بتاعك إن يباع هو ومراته وولاده وكل ما له عشان يسدد الدين اللي عليه فالراجل المديون ده بمنتهى الهدوء والبساطة يقول لنا كده فخر العبد وسجد له موقف صعب وقال له يا سيد استعطاف بقى تمهل علي فأوفيك الجميع خدوا بالكم قال له ايه يعني اديني بس فرصة ودي فرصة يعني طلب بسيط خالص يعني كان ممكن يقول له هدي لك فرصة مثلا آه شهر ولا أسبوع هدي لك المهلة دهيت مدة شهر أو أسبوع أو أي وقت أرجوك تاخد بالك من عبارات هذا العبد تمهل علي فأوفيك الجميع إيه اللي تتوقعه من سيده التوقع العادي ان يقول له خلاص اعطيتك مهله شهر تسدد تدبر نفسك وتيجي تسدد اللي عليك. المفاجاه والنظره المسيحيه وما يريد المسيح ان يعلمه لنا. مجرد ان قال له تمه يا سيد تمهل علي فاوفيك الجميع الايه اللي وراها على طول فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين. هذه نسميها يا اخوتي رحمه السيد العجيبه فعلا حاجه عجيبه ده الراجل كان كل احلامه ان تديله فرصه اما انك تديله اكتر واكتر واكتر تحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين هنا إجابة السيد المسيح على عشرة آلاف وزنة تساوي الإنسان فينا بالعشرة آلاف خطية لو افترضنا كده حياة الإنسان عمل فيها عشرة آلاف خطية افتراضا فده معناه أنه مديون للمسيح بهذا العدد الكثير أو الكبير طب والمسيح بيعمل وين ايه بالمجرد بنطلب رحمته يا رب ارحم عشان كده احنا بنكررها في صلواتنا كتير كيريا ليسون معناها انه على طول يتحنن السيد ويطلق الانسان وعايز يقول لنا هنا ان غفران المسيح لنا هو بلا حدود اتقدم واطلب رحمته يغفر لك واحنا بنقول كده دايما في صلاه ابانا الذي الصلاة الربانية واغفر لنا ذنوبنا ها كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا مشروطة واغفر لنا ذنوبنا يقول لي أنا جاهز أنا جاهز ده بيعلمنا إن كل خطية نرتكبها هي دين علينا أمام الله والضمير هو أفضل مراجع حسابات ضمير الإنسان الضمير الصاحي اللي بيأنب اللي بيأنب كل خطية نرتكبها هي دين علينا أمام الله دين على الإنسان وضمير الإنسان هو الذي يؤنبه أو يوقظه أو ينبهه أو يخليه الإنسان يراجع نفسه علشان كده دين الخطية كبير ودايما الإنسان الخاطي أو الخطاة مدينون ومفلسون وعاجزون حتى عن السداد هسدد لربنا ايه قدام خطيتي هسدد ايه لا املك غير ان اقول له ارحمني هذه الصورة اللي قدمها لنا المسيح في مثل هي بتقدم رحمة السيد العجيبة أمام الإنسان الصورة الأخرى بقى أو المقابلة يقول لنا لما خرج ذلك العبد طبعا خرج فرحان ده الدين اتشال من عليه خرج زي ما بنقول كده مزقطط يعني ده كان عليه عشرة ألاف وزنة وفي كلمة من السيد ومن حنان السيد خلاص ده كان هيتباع وهتتباع مراته ويتباع عياله ويبقوا عبيد وحكاية كبيرة كل ده خلص طيب أنت نلت هذه الرحمة العظيمة ماذا ستصنع بها الصورة الأخرى يقول لنا كده خرج وجد واحدا من العبيد رفقاء واحد زميله مش واحد أعلى منه لا واحد زميله في مرتبته وجد واحدا من الرفقاء وكان مديونا له بمائة دينار وقلت لكم المئة دينار يقابلوا الستة آلاف دينار في العشر وزنات اللي اتذكروا في الأول يعني النسبة واحد ستمية مثلا طيب وبعدين قال له عليك كام قال له عليا 100 دينار و100 دينار ده رقم زهيد للغاية يعني فرد عليه كده وقال له شوف بقى يعني الصورة التصويرية للمثل أمسكه مسكه يعني بعنف كده وأخذ يعنفه قائلا أوفني ما لي عليك فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني ما لي عليك واحد مسكه من هدومه كده ناحية رقبته كأنه هي يعني يخنقه ويقول له أوفني ما لي عليك وأرجو أنكم تتخيلوا ويايا ان هو لما خرج من عند السيد كان بقيه رفقائه مستنيينه يعني الكلام ده قدام ناس مش بينه وبينه حاجه واحده كده واخذ بعنقه قائلا اوفني ما لي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا تمهل علي فاوفيك الجميع فلم يرد بل مضى والقاه في سجن حتى يوفي الدين وهنا العجب يا اخوتي ده انت لسه واخد رحمه قد كده ده لسه بلغتنا لسه ما بردتش ده انت لسه معفي من هذا الدين اللي كان قصاده حياتك واسرتك ومراتك وعيالك والسجن قد كده الانسان بينسى نسى نسى نفسه نسى نفسه رغم ان الله رحمه هذه نسميها قسوه العبد المخالفه الاولانيه رحمه السيد العجيبه ودي قسوه العبد ودول اتنين زمايل اتنين اصحاب يمسكوا بقسوه واحد و يقول لنا أخذ بعنقه نوع من العنف وأخيرا قال كده ألقاه في سجن نسمي ده إيه؟ تسموا الحكاية دي إيه؟ شخص عنده خطأ المثل بيرمز له بالعشرة آلاف وزنة والسيد يرحم ويطلقه سعيدا وأخوه اللي في نفس الموقف وإن كان أقل منه بكثير كان الدين صغيرا ولكن كان العبد رفيقه قاسيا لازم نعرف كلنا ان القسوه شر القسوه شر ودايما زي ما بنصلي في نص الليل ودي ماخوذه من رساله يعقوب ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه وده اللي بيخلينا في فترة الصوم الكبير نرتل المديحة طوبى للرحم على المساكين ورتلها باستمرار هذا العبد الذي رحمه الله كثيرا سقط في خطية إذلال رفيقه بغطرسة وبكبرياء في حين أن المحبة هي أساس كل العلاقات والرحمة هي أساس العلاقات الإنسانية والعلاقات اليومية ولكن كثيرا وهنا بقى النقطة اللي تراجع فيها نفسك كتير الواحد ما يعرفش يقول أنا سامحتك تبقى كبيرة قوي تبقى في مشكلة ما بين طرفين ويحلها كلمة واحدة فلان أنا سامحتك كلمة سهلة خالص حروفها معدودة ولكنها تحتاج طاقة كبيرة انسان رحمه الله او رحمه السيد بهذه الوزنات الكثيره اللي كانت عليه واطلقه والله يرحمك كل يوم ويغفر لك خطايا كثيره ودايما نشكره ونقول له نشكرك يا رب لانك سترتنا طيب يعني بما انك بتشعر بستر الله وبتشعر بان الله يغفر لك خطاياك وخطاياك الكثيره يرفعها عنك طيب ما تنظر لمن حولك بص لمن, لمن حولك وزي ما بنصلي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا وبقت الحكاية ثلاثية الله وأنت والآخر بتعمل إيه في الآخر ما تصنعه مع الآخر سيصنعه الله معك ما احنا قلنا ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل رحمة يعني أجي أقول له يا رب ليا رصيد رحمة عندك قد إيه يقول لي أنت عندك رصيد رحمة كبير خالص أو واحد تاني يقول له أنت ما عندكش رصيد رحمة خالص فكيف أرحمك وكيف أغفر لك هذه القسوة اللي في المسأل ده اللي بتحكي عن عبدين بهذه الصوره مجرد ان السيد يعلم ويعرف ان العبد الاولاني ارتكب هذا الخطا تاني يقول لنا الكتاب كده فلما راى العبيد رفقائه اللي كانوا واقفين وشايفين المشهد ما كان حزنوا جدا واتوا وقضوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فالسيد جاب هذا الإنسان العبد الأولاني وقال له بقى العبارات التالية أيها العبد الشرير في الأول ما قالوش أنت شرير خالص لا المرة دي بقى أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي مجرد طلبت أفما كان ينبغي أنك أيضا أنت ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا والآية دي آية 33 18 33 الآية اللي هي يعني بنسميها لب القصيد الخلاصة بتاعة إجابة السيد المسيح على السؤال السؤال اللي موجه لنا كلنا يقول له كده أفما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك اللي قدامك اللي شايفه بعينك اللي بينك وبينه معاملات صغيرة بالنسبة اللي بيني وبينك بين الله وبين الإنسان رفيقك كما رحمتك أنا طبعا مفيش إجابة هيجاوب يقول إيه وغضب السيد وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه وهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته اللي هي خلاصة المثل هنا غضب السيد وبخ العبد على قسوته و قدم لنا تحذير احذر عدم مسامحة الآخرين احذر عدم غفران للآخرين وبنقدر نحطها قدامنا في أربع أفعال رئيسية أرضيتها المحبة إذا كنت تحب الآخر فأنت تستطيع أن تغفر له وأن تسالمه وأن تسامحه وأخيرا أن تنسى له عايزك تنسى تاخد بالك من حاجة السيد لما قال للعبد الأولاني قال له خلاص العقاب بتاعك كنت أنت وعيالك كله يتباع خلاص يقول لنا تحنن السيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين ونسى والسيد نسى عندما نتقدم بتوبتنا ونطلب رحمة الله من أجل ضعفاتنا وخطايانا يغفر الله لأنه يحبنا ويسامحنا ثم الأهم من ذلك أنه ينسى كل هذه الضعفات عشان كده فترة الصوم المقدس هي فترة من أجل هذه الأفعال احذر لئلا يكون هناك عندك أنت في حياتك عدم غفران قلبك قاسي وعايز اقول لكم حاجه مهمه قوي ان الزمن اللي احنا بنعيش فيه ده بصفه عامه صار قلب الانسان قاسيا كان زمان زمان يعني مش ايام المسيح زمان يعني مثلا من خمسين سنه من اكتر من كده بشويه قلوب الناس فيها حنيه شويه قلوب الاباء والامهات الخدام والخادمات حنية لكن اللي في الأزمنة الأخيرة دهيت لأن من كثرة الاسم من كثرة الاسم تبرد محبة كلمة تبرد محبة الإنسان ويبرد الإنسان يعني يبقى قاسي يبقى ناشف قلبه قاسي وقسوة الإنسان تحرمه من ملكوت ودي معادله مهمه وقت الصوم الكبير بكل ما فيه من وسائط روحيه وممارسات كنسيه بنعملها يمكن ان نقول هو وقت لكيما يحنن قلبك يجعل قلبك رحيما ويجعل فيك الحنيه اللي قال عليها كده تحنن سيد ذلك العبد تقوم في أيام الصوم على امتداد الصوم كله تمتلك القلب الرحيم وامتلاك القلب الرحيم يبان في معاملاتك معاملاتك اليومية شيء مهم خالص ان ما يرتكبه الآخر في حقي قليل جدا امام ما ارتكبه انا في حق الله. يعني كل واحد فينا مديون قدام ربنا كتير. انت لما تقعد كده تراجع نفسك وتراجع حياتك وتراجع قلبك وتراجع خطاياك وتراجع سهواتك وتراجع ضعفاتك وتراجع تقصيراتك تلاقيك مديون عند ربنا بالعشر تلاف دول لكن تنظر الله في ذات الوقت يتحنن عليك ويطلقك ويترك لك هذا الدين بس بشرط واحد بشرط واحد انك تصنع نفس الامر مع الاخرين فترة الصوم عشان نراجع نفوسنا فترة الصوم لا يليق فيها انك تكون متخاصم ويا حد خالص فترة الصوم فترة علشان تقدر تتسامح ويا الآخر وتقدر تمتلك هذه القوة أصل الصوم بيعطي الإنسان قوة إرادة ما أنت طول النهار بتقول أنا صايم وبتنتظر القداس غالبا من واحدة لثلاثة في كنايسنا وبتبقى طول النهار في شغلك وفي مدرستك وفي دراستك وفي عملك وفي خدمتك بتمارس مجهودك العادي وبتتعب شوية كده ولو حد قدم لك حاجة بتقول له يعني بتعتذر بلطف كده انك انت صايم وممكن مع الحر اللي موجود عندنا ممكن تبقى عطشان وبتقول لأ وبتقوي الإرادة هذه الإرادة يا إخوتي استخدمها أكثر وأكثر في إنك تسامح الآخر ما تخليش لك علاقة مع إنسان فيها خصام ولا فيها زعل ولا فيها ابتعاد ولا فيها آه يعني شكل من أشكال عدم القبول انتهز الصوم كده وإلا هيبقى إيه الفايدة ابتديت الصوم وخلصت الصوم واللي انت زعلان منهم زي ما هم وانت زي ما انت ومفيش حاجه اتغيرت تغيير الاكل مش معقول الاكل ده هيكون السبب انك تروح السماء انتبه انتبه ايها الحبيب والى كم مره اغفر لاخي هل الى ثلاث مرات يقول له لا ولا حتى سبعه ده سبعه في سبعين مره ورقم كبير يعني رقم بلا حدود ورقم قدام الانسان يجعله نمط الحياة بتاعته زي ما قلت الغفران المسيحي ليس له حدود وقضايا كثيرة سواء على مستوى أفراد أو أسر أو على حتى مفترض شعوب كلمة يسامح دي كلمة عايزة طاقة قوية جدا وليست متوفرة عند كثيرين ولكن الذي يعيش ويرغب أن يبقى له نصيب في السماء ويبقى له رحمة عند المسيح إلهنا هو السبيل الوحيد أنه يغفر للآخر ويسامح الآخر اعرف أن أحد نواتج الخطية أنك لا تسامح الآخر قلبك ناشف مش قادر لكن قلبك التائب يقدر يسامح الآخر ويقدر يعفو عن الآخر وفي المقابل تجد هذه المسامحة موجودة من الله و... ورحمته تمتد إليك مهما كانت خطية الإنسان حط سؤال النهاردة وراجع عليه نفسك طبعا احنا يوم الحد الجاي هيبقى حد الابن الضال يعني في ثلاث أسابيع عدوا من الصوم الصوم كله حوالي ثمانية فيعني الصوم بيجري بسرعة كده خد بالك وابتدي اقعد ويا نفسك قابل أب اعترافك راجع نفسك في هدوء كده وراجع علاقاتك مع الآخرين واعرف انك يمكن ان تسامح بنعمه المسيح الاخر ليس سبع مرات ولكن سبع الى سبعين لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد Mina lelo edukse